السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فبداية بالطبع نعتذر عن طول غياب قد غبناه عن حضراتكم وما منعنا إلا ما هو خارج عن إرادته وشاء الله وقدر أن نعود لنصل الحديث الذي كنا نتحدث عنه وفيه قبيل رمضان وهو حديثنا عن تفسير صورة الشعراء سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يرزقنا جميعا علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن إنه سميع مجيب الدعاء ولو أنكم تذكرون أننا قبيل رمضان كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي صورت لنا هذا الحوار الذي دار بين اللعين بين عدو الله فرعون وبين نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعدما عاد إلى مصر وقد أصبح نبيا ورسولا وكلفه الله سبحانه وتعالى بأن ينشر دعوة التوحيد في مصر وأن يقيم الحجة على حاكمها وعلى طاغيتها فرعون فلما وقف موسى بعدما سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخاه هارون عونا له فمن الله سبحانه وتعالى على هارون بالنبوة والرسالة وذهب الاثنان وقف نبي الله موسى يحدث فرعون ويبين له أنه رسول من قبل رب العالمين وأنه يطلب منه أن يرفع يده الظالمة الغاشمة عن بني إسرائيل حتى ينشر بينهم العقيدة الصحيحة فلما سمع فرعون هذا الكلام دار هذا الحوار الذي كنا بصدده قبيل رمضان فإذا بفرعون بداية يمن على نبي الله موسى أنه قد رباه وأنعم عليه وأحسن إليه ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين فبدأ يمن عليه بهذه النعمة وكأنه يقول لا يجوز لك أن تقف هذا الموقف من الذي أحسن إليك ورباك فتخالفه الرأي وتسفه ما يقول وتبين خطأه بين الناس ثم ذكره بشيء آخر وفعلت فعلتك التي فعلت وهو يريد بهذا كما قلنا ذلك الذي وكزه موسى فقضى عليه هذا الذي كان من شيعة فرعون وكان يختلف مع أحد من أتباع موسى واستغاث به وكانت النتيجة أن نبي الله موسى قد تدخل وما فعل شيئا إلا أنه دفع الرجل ليدفع أذاه عن هذا الضعيف فخر قتيلا وخر ميتا فعلم بعدها أنهم يريدون الثأر منه فخرج من مصر وكان هذا الخروج فاتحة خير على نبي الله موسى هنا فرعون أذكره بهذا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين كافرا لنعمتي جاحدا لها قتلت أحدا من أتباعي وارتكبت جرما في حقي كل هذا حوار وكل هذا كلام قد تحدثنا عنه وذكرناه قبيل رمضان هنا كما قلت فرعون تحدث في أمرين هذا للأمران خارجان عما قاله نبي الله موسى نبي الله موسى يدعوه إلى توحيد الله ويبين له أنه رسول من عند الله ما وقف ليناقش هذه القضية كما قلت وإنما دخل في قضية أخرى بالضبط حينما يقف إنسان أمام مثل مدير له يقول له يعني اتق الله أنا شاف أن أنت حرامي وشاف أن أنت بتقبل الرشوة فاتق الله في هذا يترك هذه القضية تماما أنه يعلم أن النقاش فيها فاشل هي قضية فاشلة ويدخل في حوار آخر يقول له ما أنتش فاكر ده أنا اللي رقيتك ما أنتش فاكر ده أنت يوم ما جيت لي يوم كذا أنا اديتك أجازة يا أخي أنا ما بكلمكش في هذا أنا لا أتحدث معك في هذا ولكنه يريد أن يخرج بهذا الحوار حتى يشوش عليه ويخرجه عن دعوته وهذه مسألة أيضا تحدث في وسائل الإعلام تحدث في وسائل الإعلام يعني مثلا حتى الآن الحوار الحادث لما تجلس تتكلم معه قل لهم طيب انتم مش عايزين حسني يتحاكم ليه ده حرام وسرق للشعب وفعل كذا وفعل كذا روح مخرجك من القضية دي بس ده جنب مصر الحروب طب ده ينفع عنه محرمي مثلا يعني ولا ايه يعني ده طلعه يطلعه بريء طيب اصله ده صاحب الضربه الجويه اصل هو انا بسالك هو عمل ايه انا ما بسالكش هو عمل ايه انا ما بسالكش ايه ايه ايه, إيه المحاسن اللي عنده هو دلوقتي حرام وقاتل للشعب ومتعاهد مع اعداء الله ومع اليهود وباع الوطن وفعل وفعل وكل هذا ظهر للناس انت خارج عن هذه القضيه هو عمل ده ولا ما عملش يستحق الحساب ولا ما يستحقش فتتكلم معه في قضية يستخدموا ذكائهم علشان يشوشروا عليك ويدخلوا معك في قضية ايه أخرى ومع هذا بنسير معه ونرجع لقضيتنا وما ننساهاش خلاص فيقول له يقول لك صاحب الضربة الجوية زي ما قلت لأحدهم على الهوا في التلفزيون الله قلت له طيب يا ريته ضربنا وحكم إسرائيل ها هاتي ما عندك ولا قاعد آه صاحب ضربة جوية اه حلو ولا ضرب ولا نيل لكن ماشي انا معاك صاحب ضربة جوية جميل بس يا ريت ضربنا احنا وحكم اسرائيل هي كانت ضربة لاسرائيل وفاءوا بهم اسرائيل وقاعدين بيذلوا العالم لكن حكمنا احنا كام سنة 30 سنة خرب فيها بيتنا وسرقنا وسرطنا وباع قضايانا يا عم يا ريته كان ضربنا احنا كان زماننا فوقنا من 30 سنة وراح حكم إسرائيل كان زمانه خارب بيت أبوهم ومسرطانهم ومضيعهم ومخليهم تحت جزامنا أنا ماشي معاك ها عايز تقول إيه أنا ماشي معاك فهي القضية كده القضية إن إحنا مهما يخرجوا بينا عن المسار إحنا معاهم أنا معاك أنت بتحاول تشوشر عليا مش هتفلح أنا معاك اللي بتقوله له عندي رد وبعد ما هرد برضه أرجع لك إلى قضيتي الأصلية الحرام يستاهل تقطع إيده ولا لأ القاتل يستاهل يقتل ولا لا اللي سرطن شعب يستاهل يتحاكم ولا لا بس نرجع بعض هردك لقضية الأصلية فأنا معاك كيف بتشاء لكن أنا أريد أن أقول هذا النوع من الحوار العقيم ليس بجديد يعني هو حوار فرعوني معروف منذ قديم الأزل قديم الأزل هو خرج بسيدنا موسى على القضية التي جاء إليها سيدنا موسى جاء يبين أنه رسول ويدعو إلى عقيدة التوحيد ويريد بهذا الظالم أن يرفع يده عن هذا الشعب حتى تصح عقيدته خرج عن هذا الحوار سيدنا موسى صار معاه شوف بقى صار معاه ازاي وانظر إلى يعني أقول إيه عظمة الرد وهو المؤمن كده كيس وطن لا يضحك عليه ولا ينخدع بكلمات يسمعها زي الأفاكين والضلالية ولاد حسن انتوا مسمين نفسهم ولاد حسن يعني أنا كان نفسي يعني طب يصححوا العبارة يعني يقولوا إحنا ولاد الحرام عشان نقعد نقول لهم يا ولاد الحرام بس ولاد فمخدوعين بشوية كلمات براقة العمل واللي سوى واللي خلاص ماشي نحن لا ننخدع بهذا هذا ما فعله نبي الله موسى هذا ما فعله نبي الله موسى تعال انت قلت لي حاجتين مش كده يعني اتكلم معاك نقطتين النقطة الأولى نصاحب نعمة عليه ورباه وليه مش كده ألم نربك فينا ايه وليد أدي واحدة والتانية انك ارتكبت جريمة في حقنا وكنت ظالما وتستحق العقوبة وخرجت أربعة ستجد أن نبي الله موسى بدأ بالثانيين لأن لا هي الأهم بدأ بالإيه مش بقضية ألم ربك فينا وليدا لا بالثانية اللي هو فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الإيه الكافرين كما قلت لكم قالوا إيه فعلتها إذا وأنا إيه من الضالين قل في آخر لقاء التقينا فيه عشان تتذكر ما قلناه إن هذه الكلمة أساء استغلالها يعني الذين ركبوا الجهل ركوبا ركبوا الجهل ركوبا فقلت لك أنا جلست مع أحد وطبعا السجون كما كان فيها عشان دي, دي حق, حق يقال كما كان فيها مظاليم كان فيها مخابيل اللي هم الجماعة اللي كانوا مولعين بالتكفير ولمجرد انك تختلف معاه يكفرك هذا حق وهؤلاء كانوا موجودين وانا نلني منهم قسط كبير من التكفير يعني كل يوم كانوا بيطلعوا لي قرار بتكفيرك مجرد انك اختلف معاه بس فكان اكبر مخبول في هؤلاء وده كان موجود في سنة 93 في اول يعني اعتقال ليه ده كان واحد بيكفر انبياء الله كفر بيكفر انبياء الله ويكف وما ما يتورع عن تكفير أحد يعني الدنيا عنده كلها كافرة إلا هو فحتى محمد صلى الله عليه وسلم كفر وقال لي رسول الله كفر في 12 موضع باللسان وكده أقسم كما أقول لكم في 12 موضع ده في مناظرة بيني وبينه 12 موضع لا ويعد ويجيب لك دليل ويقول لك تعالى كتب وهو بعهد المشركين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا له مش عجبانا امحوها واكتب باسمك اللهم عمل ايه راح محيها وكاتب باسمك اللهم يبقى اتبع اهل الكفر طبعا الكلام لا ينطق به الا حمار لا يفقه ما يقول وطبعا رددت عليه ردود كثيره لكن تعال الى بيت القصيد ما نحن بصديه الان انه راح مكفر نبي الله موسى ليه يقول لك مش هو اعترف على نفسه بالكفر سيدنا موسى قال اه ده في القرآن مش قال فعلتها إذا وأنا إيه من الضالين والضلال يأتي في مقابلة الهداية والإسلام فالضل كافر وقال لي اقرأ إن شئت سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبقى الضالين دول جانب الكفر فأنا ضحكت ضحكت ليه هو كالحمار يحمل أسفار كالحمار يحمل أسفار هو يحفظ آيات القرآن وهو الشيء اللي بشهد له مني كان يحفظ القرآن كله ولكن كذاب كالحمار بالضبط يشيل يحمل ذهبا ولا يعرف قدره ولا قيمته ولا يعرف قدره ولا قيمته يا عمي انت فاهم الكلمة اللي انت بتقوله ده قمة الجهل والضلال لماذا أنا قلت لكم وبذكركم إن أكبر خطأ أن تحبس الكلمة العربية في معنى واحد أكبر خطأ تحبسها في معنى واحد وتمشي بالمعنى ده اتفقنا من ذي قبل وإحنا في بداية التفسير لو تفتكروا قلت لكم إن اللفظ العربي بيبقى له إيه أكثر من معنى وأحيانا اللفظ الواحد يأخذ المعنى وضده وصلت إلى تعبيري وضده والذي يحدد هذا إنما هو السياق والقرائد هي اللي بترشح تقول ايه هو المعنى المراد ولذلك قلت لك لو انك حبست اللفظ العربي في معنى واحد هتودي الناس في ستين داهية وضربت لكم مثالا قلت لك كلمة إحصاء هي كلمة إحصاء اقرأها تقرأ قول الله تعالى والتي أحصنت فرجها أسألك أحصنت فرجها يعني إيه يعني إيه يعني عفته عفته خلاص عفته يبقى كلمة إحصان هنا معناها إيه العفاف طيب هيجي واحد بقى هيروح وضع الكلمة في المعنى ده وخلاص مش هيخرج عنه فأصبح في رأسه أن الإحصان معناه إيه معناه إيه كرر ولكن العفاف حبسها في في في المعنى ده طب نشوف لما حبسها في المعنى ده هيعمل في نفسه في الناس إيه يوم يجي في القرآن الكريم بقى يقرأ آية المحرمات حرمت عليكم أمهاتك وبناتك وأخواتك وعد عد إلى أن تصل إن من المحرمات والمحصنات من النساء يبقى ما تنفعش تتجوز أمك ولا بنتك ولا أختك ولا عمتك ولا خالتك ولا بنت أخوك ولا بنت أختك ولا المحصنات من النساء طب احنا حبسنا الاحصان في في الايه في العفه يبقى يحرم عليك انك تتجوز ايه العفيفات من النساء يبقى معناها ايه روح اتجوز الفاجرات والعاهرات بقى ما انا حبستها في المعنى ده خلاص خلاص كده ينفع ينفع المرأة ما تيجي كده عمر ما ربنا بيكون بيقول لي من المحرمات عليك العفيفات حدش يقول كده ابدا إلا مخمول بقى إلا مخمول بقى طب ده معناه إيه ده معناه أني والتي أحصنت إن معنى الإحصان هنا غير معنى الإحصان هنا والمحصنات من النساء مش ممكن يكون المعنى واحد يعني مش ممكن يكون هو هنا العفة وهو هنا العفة مش ممكن يبقى ليه معنى تاني خالص يبقى ليه معنى تاني خالص ولذلك كان المعنى هنا بقى ان الإحصان هنا معناه الزواج مش معناه العفة يبقى من المحرمات عليك المحصنات من النساء يعني مين يعني المتزوجات من النساء يعني ما ينفعش تتجوز واحدة ها بتجوز بتجوز خلاص ما ينفعش ما ينفعش يبقى علشان تحط اللفظ في معنى واحد هتودي نفسك وتودي الناس في ستين ده ولذلك انا قلت لكم القرطبي ذكر لفظا واحدا له 36 معنى يعني تحطه في 36 موضع معناه هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا غير هنا تخيل كيف هي اللغة العربية كده فالذي يريد أن يتعامل معها لابد أولا أنه يعرف معاني اللفظ الواحد اللفظ ده له كم معنى أدي واحدة الثانية بقى معناه هنا إيه ده موضوع تاني خلاص يبقى المعنى المقصود هنا ايه بس فانت لابد ان تكون عالما بهذا عالما بهذا فتعالى بقى صاحبنا حط معنى الضلال حط له معنى واحد اللي هو ايه الكفر ده عشان كده قلت كالحمار يحمل اسفار لا يا حبيبي كلمة ضلال ليها عدة معاني ضلال في مقابلة الهدى وده كفر وضلال في مقابلة الصواب وده خطأ مش كفر لما تقول فلان ضل الطريق أخدها بقى أقول ضل الطريق يعني كفر الطريق كفروا أمال يعني إيه يعني إيه ضل الطريق يعني أخطأ الطريق أخطأ الطريق فزي من معانيها الكفر من معانيها الإيه الخطأ وده اللي قلناه بقى أن نبي الله موسى أراد أن يقول لفرعون فعلتي هذه التي أردت أن تحاسبوني عليها لا يحاسب على القتل إلا من تعمد القتل وده قانون أزل يا شتبع فيه إنه موضوع القتل لا يحاسب عليه القاتل إلا إذا كان متعمدا أما إذا كان مخطئا فهذه قضية أخرى يبقى في قتل على سبيل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا هتجد ومن يقتل مؤمنا إيه؟ خطأ يبقى في عمد وفي إيه؟ خطأ امتى أنا يقام عليها الحد واقتص مني واستحق أن أقتل إذا قتل حينما أكون متعمدا والتعمد ده بقى له كلام في الشرع وفي القانون في القانون في القانون في القانون بيقول لك آه عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والتراص آه يبقى رقم واحد لازم يكون هو مبيت النية أن يأتي لازم يكون مبيت النية إنه يأتي اثنين لازم يكون عامد إلى آلة من شأنها القتل سكينة طبانجة كده لكن تعالى بقى أنا خارج من بيتي سايق العربية بتاعتي لا في نيتي عم أقتل ولا في نيتي على نمنيه نيتي أوصل بالسلام خلاص طلع لي واحد بيعدي طخ خبط ده يتساوى مع اللي خارج بطبنجة وعايز يضربه بيها ده اسمه قتل ايه طب ما عنديش نية القتل ما عنديش نية القتل تمام اتنين دخلت معاك في مشكلة اه حلو روح رزعك بالقلم كالمرهون على ضربة القلم دي راح واقع ميت ده اسمه قتل عمد لان اليد خبطة بتاعتها دي ليست في الاصل قاتل ضربة القلم دي ماهاش قاتل لا لا جاب سكينة ولا لا جاب طبانجة ولا هذا ما حدث من نبي الله موسى سيدنا موسى بيعمل ايه بيعمل ايه وكذاه بدفاع بس الراجل مات الراجل مات فلما قال له فعلتها اذا وانا من الضالين يعني وانا ايه وانا ايه من المخطئين يعني هذا قتل على سبيل الخطأ فانت عايز تقول انا اللي اجرمت لا والله انت اللي اجرمت شوف ماشي معاه ازاي ولسه هيرجع معاه القضيه الاصليه برضه مش هينساها يمشي مع خصمك زي ما هو عايز مهما بيعت بيه ورد القضيه بتاعتك برضه تعلم ده تعلمه خلاص فهو كده مشي معاه انا اللي غلطان لا والله انتوا اللي غلطانين والله انتوا اللي غلطانين نشوف بقى مين الغلطان يبقى انا قتلي خطا يبقى غلطان يبقى مش غلطان ادي واحد مين بقى الغلطان اسمع ففررت منكم لما خفتكم فررت الفرار الهروب من شيء تخافه على شيء تخافه فلان فر يبقى هرب اكيد في حاجه مخوفاه وهرب ليه عشان في شيء يخاف عليه اذا كان بقى عرضه ولا ماله ولا حياته مش كده ولا ايه يبقى ها هرب من شيء يخافه تمام على شيء يخاف هي كده واحنا اتكلمنا بقى في قضيه الخوف في حق الانبياء فاكرين قلنا ده مما يجوز وايه اللي يجوز وايه اللي ما يجوزش فاكرين ولما قلنا ان يخاف الا اذا جاءه امان ها من الله يعني هنا هرب خائفا هرب خائفا هرب خائفا ليه ده في الاول هرب خائفا ليه ما كانش لسه جاله ايه امان من الله يبقى كان وارد ان يقتلوه فمن حقه يخاف على نفسه بطبيعته البشريه طبيعته البشريه لكن لما ربنا بقى يديله الامان ويقول له لا تخاف انني معكما اسمع وارى ما تخافش بقى ما تخافش بقى راح لفرعون بنفسه لانه عارف انه عايز يقتله ولما حدث ما حدث ويخرج فرعون وجنوده في اثره بني اسرائيل يقولون انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيد امور اختلفت بقى امور اختلفت ليه ده معاه امان من مين من الله خلاص خلص خلص لكن قبل هذا حقك تخاف على نفسك حقك تخاف على عرضك حقك تخاف على مالك وده وارد في حق الرسل في حق البشر ببشريته حينما يأتيهم أمان من الله زي ما نبأ الرسول والله يعصمك من الناس خلصت قبل ما تنزل الآية دي كان الصحابة بيحرسوه وارد حد ممكن يأذيه وارد فبياخدوا بالأسباب ما تسيبهاش بقى كده الصحابة بيحرسوه لما نزل والله يعصمك من الناس قال إن الله قد كفاكم يلا كل واحد روح ينام بقى خلص خلاص خلص خلص نفس القضية ففي الأول لا ففررت منكم لما إيه ها خفتكم ليه ليه لأن ربنا قيد له دي الحمد لله والله هو ربك اللي بيعمل كده ان تجد في وسط أعدائك من يسخره الله لك من يسخره الله لك مش تبقى وسط أعداء من يسخره الله لك ولذلك يجي رجل ويبقى من ضمن المقربين للمل... لل... للحاشية والفرعون ويسمع اللي حاصل ويجي لسيدنا موسى إن الملأ ها يأتمرون إيه بك ليقتلوك في قرار بقتلك عشان كده هو خاف يبقى هو هرب كان خايف على إيه ها على نفسه ليقتلوك طب انت شايف ايه قال له فاخرج اني لك ايه من الناصحين تقعدش مش هيسيبوك مش هيسيبوك واخرج وانا ناصح ليك واخرج وانا ناصح ليك فهو ربك كده بي بي بي بيقيض اللي يخدمك نص اعداء كده ف هقول لك على حاجه والله لو واحنا في لازوغلي لازوغلي ده الحمد لله ان ربنا انتقم منهم من كلاب امن الدوله كلهم كلاب كانوا كلاب بمعنى الكلمه فبيحطوه في مقبره تحت الارض الحجز بتاعهم عباره عن تربه تحت الارض والله لا تعرف فيها وقتا ولا ترى فيها شمسا مش شمس ما كانش يبقى فيه الساعه ما تعرفش الوقت وما تعرفش الاذان وبعدين ملاقيين عنك كل حاجه الجرايد الراديو كذا كذا كذا مفيش اي حاجه غير ال... ولا حد يزورك ولا حد يعرف عنك حاجه ولا تعرف حاجه على الدنيا بره نهائي اكتر من شويه الاكل اللي بيجيبوا لك العدس بتاع الصبح والجبنه بتاعت بالليل والطبيخ بتاع الظهر مفيش تشوفش غير كده ولا ترى الا السجاد اشكال الوسخه اللي كانوا جايبينها لكن ربك يبعت لك كده حاجات سبحان الله وما الاقي واحد والله زي بقول لك كده الاقي واحد واحد شغال معاهم امين من اللي بيلبسوا زيتي دول جاي وينده في الحاجه الدكتور عبد الله فين انا قال طيب كلام بيني وبينك كده عايز تكلم اهلك والله كما اقول لكم كده قلت تكلم فين في الازغل هنا قال لي بس قول لا انا مش عايز اكلم اهلي انا بس ابني مرمي فوق ما اعرفش عنه حاجه وجايبينه في عز التلج فده قال طيب راح واخد تليفون اخويا والله كما اقول لكم كده وراح مقابله وجاب لبس لابني فوق وده وداه في ده يا عيني برضه لكن شوف انا عايز اقول لك ايه في رحمات كده وفي ناس ربنا قيدها لك كده ما تعرفش قيدها لك ازاي هي بتطلع كده هي بتطلع كده بس وطبعا كانت كارثه بقى انه فجاه لقوا محمد لابس لبس تقيل جبت اللبس ده منين وصاحبنا اللي شغال معاهم ده والله كما اقول لكم كده خدوه وكهربوه وضربوه سحلوه عشرين يوم بيسحلوا فيه واللي شغال معاهم هم لا ولاء لهم لأحد إلا لأنفسهم لكن هذه حاجة بتطلع لك كده دي حاجة بتطلع لك كده وربنا بيقيدها لك يبقى من وسط كده لما احتدم الأمر, بين الأمر بيني وبينهم الله احتدم الأمر بيني وبينهم وخلاص بقى وشتمت الظابط وشتمت حسني ولعن سنسخيل ابوهم وقلت له انت ظالم واللي بيحكمك ظالم وانتوا جهنم وبئس المصير خلاص وانتقم مني شر انتقام وداني اوسخ سجن سجن ابو زعبل عشان ربنا قايل لي يطلع نائب المامور والله ك... والله ولقيته هو اللي جاي لي لا طلبت ولا اعرفه حطوني في زنزانه مقفول عليا ومحدش يعرف عني حاجه يجي نائب المامور دكتور عبد الله فين؟ قلت له انا اهو قال لي انت ما بتعرفنيش لكن كنت بصلي وراك الجمعة في الزاوية الحمراء ايه المطلوب عايز ايه طخ طخ راح مكلم المأمور اتفتحت عليا الزنزانة واللي انا عايزه بقى يخش كده هو ربك بيعمل كده يعملوا اللي يعملوه لكن ربك لما بيريد هي كده هي كده ولسه هقول لك دلوقتي جاي معانا عبارة لازم هنقف معاها لازم هنقف معاها فربك لما بيريد هي كده بيسخر لك الناس بيسخر لك العالم دي مهما كانوا بقى ظلمه ومهما كانوا بسيط هيطلع من وسطهم اللي ربنا سخره له وسيدنا موسى ربنا سخر له هذا الرجل اللي جه وحظظه خلي بالك بيأتمروا يدبضوا لك وهيقتلوك والحل الوحيد من وجهه نظري اخرج اني لك من الناصرين وخرج سيدنا موسى دي اللي بيقولها لفرعون ففررت منكم لما ايه خفتكم كان في مؤامره على قتل طب كان في مؤامرة على قتل دي أراد نبي الله موسى يقول له إيه عايز يقول له مين الغلطان أنا ولا أنت خلاص أنا فعلت أمرا على سبيل الخطأ لا أستحق عليه القتل وأنتوا تآمرتوا على قتلي فأنتم الذين ظلمتموني ولست أنا الظالم عايز أقول له كده هذا الذي مات لم أظلم لأني لم أقصد قتله أما أنتم فقد ظلمتموني لأنكم قصدت قصدتم إيه قصدتم قتلي فمن الظالم فمن الظالم هذا هو السؤال فمن الظالم خلاص فمن الظالم وهنا بقى أراد أن يقول له حاجة عشان تبقى في العقيدة وفي الرسالة اللي هو بيقولها له أنا رسول من رب العالمين عايز أقول رب العالمين بقى اللي أنا جاي لك من عندك أنت أردت أن تقتلني وأردت أن تظلمني فأسأت إلي والله الذي أدعوك إلي إليه أحسن إلي ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين أنت أردت وربنا إيه وربنا أراد أنت أسأت وربنا إيه أحسن أحسن فهو يسيء إليك يجي ربنا سبحانه وتعالى يحسن إليك وزي ما قلت لك يسخر لك والله مسائل انت يعني والله احنا لما جينا في في حبسة بقى ما كل حبسة ليها ظروفها كده حبسة 2006 وقفلوا علينا الاستقبال وعملنا مشاكل معاهم وبتاع فهم كان عندهم عقوبة اسمها يعملوا لك حاجة اسمها تغريبة التغريبة دي يعني ايه يعني انا قاعد في محبوس في, في الاستقبال طرى اللي موجود فيه الكلاب دلوقتي اللي موجود فيه الكلاب دلوقتي خلاص محبوس فيه فقريب من أهلي يعني عشان يجوني نص ساعة ساعة زمن ويوصلوا داخل القاهرة ولما يجي عقبك وينتقم منك يعمل لك تغريبة ايه التغريبة دي بقى راح موديني سجن دمنهور سجن دمنهور فمراتي كانت الأول تخرج الساعة 8 عشان توصلي للاستقبال الساعة 9 ساعة زمن والدنيا قريبة علشان تجيني سجن دمنهور بقى يا وعيالي يعملوا ايه يعملوا ايه يخرجوا من البيت والله كده الساعة 3 قبل الفجر صلوا الفجر في الطريق 3 قبل الفجر عشان يقعدوا أربع ساعات في الطريق عشان يوصلوا السجن الساعة 7 على بال ما يقدموا التصريح وتتعمل الإجراءات تبقى الساعة 8 يبدأوا يخشوا لي 8 ونص ده نوع من أنواع العقوبة والانتقام العقوبة والانتقام كنت رايح سجن ده منهوض سبحان الله العظيم يعني ممزق نفسيا ويعني حاطط في دماغي أهلي والمربطة اللي هتمربطوها ويا ترى السجن اللي أنا رايح له ده هيكون ظروفه إيه وإيه اللي هجرالنا فيه وإيه اللي هيحصل لنا فيه كده فهم يسيئون إليك فجأة تلاقي ربنا بيحسن إليك تقوم أروح السجن ده منهور ألاقي السجن غير السجن اللي أنا كنت شايفه بتاع أبو زعبل ده الخرسانة والحديد لا ده سجن ده منهور سقف مفتوح شوف الشمس كنت أول مرة تشوف الشمس والهواء تشوف الخضرة في ملاعب كورة في جوه مش عارف مساحات خضرة كده حاجة تانية خ... تصر الناظرين وسجن لكن أرحم من اللي أنا كنت فيه كنت بتمنى كنت عايز أقعد مع عبود الزمر أفهم منه الحدوتة إيه بتاعت قتل السادات والظروف الواحد بيسمع كلام كتير ده حسن اللي اتآمر لا ده مش عارف ايه لا ده ده كذا لا ده كذا ده كذا دخلت مستشفى دمنهور دخلت المستشفى هناك وقعدت فيها في قلب المستشفى عبود الزومة عشان اكون في رفقته وصحبته واجد صحبة طيبة انسان عاقل ومحترم ومش عايز اقول لك سبحان الله العظيم عقلية لم ارى مثلها سمعت منه حقائق وكلام ما كنت احلم ان انا اسمعه في حياتي فكانت نعمة الصحبة فكانت نعمة الصحبة ورفقته عاما كاملا قعدت معاه عام سنة كاملة في سن دمنهور سيبني ضمنهم خد بقى المفاجأة الأكبر إن ربك شوف ربك شوف ربك انتوا خوفتوني وأرهبتموني وعايزين تضلوني خلاص فوهب لي لي مين بقى ربي ربك لما يهب حتى لو انت في السجن ربك لما يهب اقوم افاجئ وانا ما كنتش اقدر اقول الكلام ده قبل كده عشان الراجل اللي انا هتكلم عنه ده كان ممكن يروح في داهيه برضه واخد بالك ابو كنتش اقدر اقول الكلام ده قبل كده لكن دلوقتي قلت خلاص هي الدنيا كلها الحمد لله وكل وقع وكل وقع عشان افاجئ كده بان يقولوا بينداوا عليا يقولوا تعالى ايه ضابط امن الدوله بتاع السجن كان نقيب اسمه عمرو انا بقول اهو واقف بره عند المستشفى وده بتهزله السجن بتهزله السجن عايزك بلد روح واخدني فجاه الاقيه بيحط ايده على كتفي ويقول لي هنتمشى في الشمس شويه كده في ايه فلقيته بيمشي معايا قال لي بص كلمتين بيني وبينك انا بحبك جدا وانت عندنا على الكمبيوتر ليل ونهار ومراتي وحماتي مجنونين بحاجه اسمها عبد الله بدر ولا اتعلمت منك كتير فبيني وبينك هو ما عادش وربنا اللي بقوله وبنقوله ده محدش يعرفه انت محتاج اي حاجه قول لي من العين دي والعين دي تقول ايه تقول ايه تقول إيه؟ وربك لما بيريه خلاص والله زي بقولك ربك لما بيريه يجي معاون المباحث بقوله بالاسماء والله اهو اسمه جهاد يقول لي بص انا ابنك وانت ابويا اللي انت عايزه يخرج جهاد ده معاون المباحث برضه تديله السجن كده والله يجيب اولادي من بره ويشيل معاهم الشرف وما تتفتش كده ضابط المستشفى نقيب كان اسمه مجدي مش عايز اقول لك يعني كان شويه شويه يشيل جزمتي انتوا عايزين ت... ال- الكلاب اللي كانوا قاعدين في الجهاز عايزين يذلوك ويبهدلوك لكن يحدث وهم مش قاعدين بقى ليل ونهار معاك مش عارفين إيه اللي بيجرى فربنا يسخر لك اللي يشيلك على دماغه ومنهم ومنهم فتفتكر على طول فوهب لي ايه ربي بس ربك لما يهب عدوك بقى يريد بيك ايه ربك لما يهب انسى انسى مهما ارادوا بك ربك لما بيريد دي مسألة تانية خالص مسألة تانية خالص فسبحان الله فهو اراد ان يقول لفرعون هذا الكلام يعني اردتم عقوبتي على شيء لا استحق عليه العقوبة يبقى انتوا اللي ظالميني مش انا اللي ظالم فما تاخدنيش في الكلام زي ما بيقولوا يعني خلاص وانت وانتم اساتم الي والله ايه احسن الي وهب لي حكما وجعلني من المرسلين الهبه عطاء بلا مقابل الهبه عطاء بلا مقابل هو ربنا لما بيدي للعبد بياخد منه ايه محتاج مني ومنك ايه خلاص لذلك اللي بيديهولك ده ها فضل وهبه الله سبحانه وتعالى عشان كده قال فوهب ليه فوهب ليه ها وشوف الكلمه ربي مش تقول لي انا رب العالمين على فرعون رب يا ابني في رب في خالق في مدبر هو ده رب الحقيقه شوف الدعوه في وسط الرد وفي وسط الكلام ادهاله مش انت ربي فوهب لي ربي ايه حكما قالوا حكم كلمه حكم يقولها من الحكمه فأراد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى قد أعطاني الحكمة والحكمة بقى خد بالك القول الصائب الذي يوافقه العمل الصائب يعني إمتى الإنسان يكون حكيما إمتى تقول ده حكيم ها شات النصابين والأفاكين واللي عبوا الألفاظ والكلام لا لا لا متى يكون المرء حكيما حينما يكون قوله صائب وعمله إيه صائب موافق للحق صحيح فأراد أن يكون ربنا من عليا بده بالقول الصائب والعمل الصائب عقيدة صحيحة ومنطق صحيح وعمل صحيح فتبقى حكيم حكم ده مش كده وبس ده أعطاني قمة ما يأخذه البشر أعلى منحة يأخذها بشري أن يكون رسولا وفي يعني أعظم من الرسالة منحة يبقى وجعلني ايه من المرسلين من المرسلين يبقى ده الرد على ايه اللي انت ظلمت وقتلت لا انا ما ظلمتش لان قتلي كان ايه ها كان خطأ وانتوا اللي ظلمتوني لكم اردتوا تقتلوني على قتل ايه خطأ على قتل خطأ يبقى ادي الظالم فينا فما تعملهاش قضية قضيتك خسرانه انت اللي ظالم فيها مش انا خلاص طيب القضيه الثانيه اللي اثرها ايه القضيه الثانيه اللي اثرها ايه الم ربك فينا ايه وليد خذ ردها بقى فانا بقول ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وعلما وجع حكما وجعلني من المرسلين اسمع بقى اللي جايه دي وتلك نعمه تمنها علي مش بيمن عليه أن عبدت بني إسرائيل آه ده أنت بتمن عليا أن أنت ألم ربك فينا وليدا اسمع ردي بقى اسمع الرد كده وركز وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل خلاص ايه ال... معناها ايه الحكايه دي معناها ايه الحكايه دي صحيح عايز يقول لي طيب تعالى هناخدها من وجهتين الوجهه الاولى انت بتقول احسنت الي وربيتك هفترض ده فهل الاحسان الى فرد يكافئ الاساءه الى امه فربتنا انا واحسنت الي انا وضيعت امتي كلها مش كده عبدت استعبدتهم قتلت وذبحت وسجنت واكلت واللي انت عايزه عملته فاحسانك الي لا يعفيك من الاساءه الى امه عبدت بني اسرائيل استعبدتهم نفس الرساله بنرسلها للبغال اللي بيقولوا احنا اولاد حسني واسفينة بتوع اسفينة يا ريس ده هم اكبر اسفين في حياتنا خد بالك اه دول مالهم بقى دول ما اتاذوش ما تضروش كانوا حراميه زيه عايشين واحسن اليهم يعني فيهم من احسن الي حسني وعشان كده طالع بتاسف له مش كده زعلان عليه نقوم نقول لهم طيب تعالوا كلكم على بعضيكم كده ها يقول لك ما شفناش منه حاجة وحشة وعمل معانا خير اه دول اللي حصل معاهم كده فعلا انتوا كام بقى مليون انا اعتبرهم مليون مع انهم ما عصروش كده لكن مليون احسانه اليكم كمليون يكافئ اساءته الى سبعين مليون هو ده السؤال بقى هو ده السؤال بقى انتوا عشتم لكم وانتفعتوا في حياة الحرام ده لانكم كنتوا حرامية ازاي طب وبقيه ال 80 مليون وبقيه ال 80 مليون فاحسان الحاكم الى جماعه لا يعفيه من الاساءه الى شعب لا يعفيه من الاساءه الى شعب احفظوا الكلام ده عشان شويه المخابيل دول ما تضحكوش علينا ما تضحكوش على الناس ما تضحكوش على الناس اه هو شال ناس على حجره خدوا ملايين عاشوا مستريحين بتوع المهندسين بتوع مسجد مصطفى محمود دول مش زريين بحاجه لا دخلوا سجون ولا جاعوا ولا اكلوا عيش بزلط ولا شربوا ميه وسخه ناس بيشربوا ميه معدنيه وبياكلوا بسكويت وبتيفور مش حاسين بحاجه وراكبين عربيات بملايين الجنيه بالسرقه والشرط على عيش الحرامي ده ليهم حق يقولوا له اسفين ما مش عارفين يسرقوا تاني ما مش عارفين يعملوا زي اللي كانوا بيعملوه ليهم حق مجرين بحاجه شويه حراميه شويه حراميه فحتى لو احسن الى هؤلاء هذا لا يعفيه من الاساءه الى شعب باكمله ده اللي سيدنا موسى عايز يقول فرعون وتلك نعمه تمنوها علي تمن علي عشان ربيتنا لا واستعبدت اهلي عبدت بني اسرائيل فأحسنت إلى فرد وضيعت إيه وضيعت أمة والله ما هذا بإحسان والله ما هذا بإحسان أحسنت إلى فرد وضيعت أمة عايز يقول له كده وعايز يقول له حاجة تانية إن إحسانك إلي ده كان نتيجة استعبادك لبني إسرائيل فلولا أنك استعبدتهم لما أحسنت إليه ازاي لولا انه استعبد بني اسرائيل ما كانش احسن الى موسى لان هو موسى وصل له ازاي وده السؤال وده السؤال موسى وصل له ازاي على النبي عليه الصلاه والسلام وصل بيت فرعون ازاي وصل له نتيجه استعباد بني اسرائيل انه لما بدا يقتل ابنائهم ويستحي نسائهم امه عملت ايه اضطرت ترميه في البحر فوصل بيت فرعون فعايز يقول لولا استعبادك لبني اسرائيل ما كنتش احسنت اليها كان زماني متربي في بيتنا يا اخي واحسنت الي امي تربيت في حضن امي يبقى إحسانك هو عين الاستعباد شو أنا بقول إيه عين الاستعباد فلولا استعبادك لبني إسرائيل لما كنت في بيتك ولما ربيتني وليدا ولما أحسنت إلي كنت سيبنا عند أمي يا أخي سبحان الله سبحان الله شوف الرد شوف الرد سبحان الله شوف الرد ولذلك أنا قلت لك أي كلام هيتقال لا يدخل عقولنا بملين بملين والمرء لابد أن يكون متيقظا يبقى شوف رد عليه قطع رقبته من وجهين من وجهين الوجه الأول خلاص إن لو ياسين أنت محسن بس يا دي شطارة إنك تحسن لفرد وتضيع أمة ها رد ولذلك مش هتلاقيه رد مش هتلاقيه رد وهقول لك بيعملوا ايه بقى هقول لك بيعملوا ايه بقى فمش هتلاقيه له رد يبقى احسنت الى فرد اسات الى امه وبعدين تعال كيف احسنت الي انت ليه احسنت الي لو عشان ربيتك طب ليه امي ما ربتنيش عشان كنت ذليلها وذليل شعبها وذليل الشعب كله بتدبح في عيالهم يبقى منتك التي تذكرها هي عين ظلمك واستعبادك للناس هذا الرد لذلك لما يجد ردك هذا مفحم ما نطق ببنت شفا ما قدرش يتكلم كلمة وخدها قاعدة والله ان اهل الظلم حينما تغلق عليهم الباب في قضية ينسحب منها ويدخل معك في قضية اخرى يطلع لك بحاجة تانية بحاجة تانية والله كانوا يعملوا معانا افتتاحيات كده كده بعدين لك شوية بهايم يبقى قاعد قدامك حمار وجنبه جحش لا يفهمون شيء بتوع عامل الدولة كلهم كده تلاقي حمار وجحش قاعدين لا ده فاهم بيقول ايه ولا ده فاهم بيقول ايه ولا بيقدروا حتى يعني هقول يستمروا معك في حديث ما هو حمار وجحش ما هو حمار وجحش الحمار اللي كان في الجهاز ده قوم قاعد جنبه جحش بعدين يقول لي انت ايه رايك في اسامه بن لادن قلت له بحبه تحبه طبعا في كتير بياخد اسامه بن يقول لا وفي واحد قال له انا ما اعرفوش مين اسامه بن لادن ده ما اعرفوش لا يا عم انا بحبه قلت له بحبه بتحبه قلت له اه بحب قال على ايه يعني بتحب قلت له اتكلم يعني قال لي اتكلم طيب يا عم اتكلم قلت له يا اخي رجل رجل بمعنى كلمة رجل دخل اهل الكفر بلدا مسلما فدافع عنها اكرهه ليه قلت له يعني اسألك انا بقى سؤال قال ليش قلت له لو كان الامريكان دول دخلوا مصر وأسامة بن لادن في مصر ودافع عن مصر كنت هتحبوه ولا تكرهوه قل لي قال طيب وايه بقى رايك في في قتل النسوان والاطفال انتوا مش عندكم برضه في ال في ال في الاسلام اكنك انت بتتكلم مع واحد في عندنا عندكم في الاسلام برضه ما ينفعش تقتل الاطفال وتقتل النساء وتقتل فقال كما قلت لكم قال طيب النساء والأطفال اللي بيموتوا دول وبتاع ده عندكم في الإسلام الكلام ده ينفع لا ما ينفعش قلت له إن ثبت أنه هو الذي فعل هذا طب قال طب افرض هو اللي فعل فعلا قلت له غلطان قال لي انت راجل أفاك قلت له أنا أفاك لا قلت له أنا أشجب هذا فراح قال الجحش اللي جنبه الدكتور مش عاجبه ان انا بقول له ان انت ان, إن هو قلت له طبعا مش عاجبني قال ليه قلت له اقول لك ليه قال قال لي لا ما انا الاول بس اقول لك افاك ليه قلت له قول افاك ليه قال هو عاجبك يا مش عاجبك يعني انت تقول لي حلو وصح بعدين دلوقتي بتقول لي غلط يا صح يا غلط يا حلو يا وحش قلت له طيب مكفول لي حق الرد قال لي رد طيب يا عم طب الظابط اهو قال لي اه قلت له واحد عمل حاجة حلوة تقول له ايه قال لي هقول له جزاك الله خير يا مولانا طيب يا عم نفس الشخص تاني يوم راح عامل حاجة وحشة قال لي هنديله على دماغ أبوه قلت له طب راجل أفاك بقى يا تقول له جزاك الله خير تدير على دماغ أبوه يا حلو أو وحش يا عم كل إنسان إن أصاب قلنا له جزاك الله خيرا وإن أخطأ قلنا له أخطأ قال لي يا سلام حلاوتك كده وانت مطلعنا على منبرك وبتعمل لي غسيل مخ خلاص القضيه بقت خسرانه معاه مش عارف ومدخلك في قضيه ثالثه طب ايه رايك في حسني مبارك ما احنا كنا لسه بنتكلم بس دخلنا في سكه ثانيه كده كل ما تصل معاه الى حد لا يستطيع ان يتحدث بعده ينتقل معك الى قضيه اخرى الى قضيه اخرى علشان في النهايه برضه طلعك غلطان وجرك الغلط طب يا عم ظالم فاسد وان شاء الله جهنم وبئس المصير ده رايك فيه طب واحده قلت له اظلم منه واخشى ده رايك انت عايز ايه يعني ده رايك خلاص تنتهي الحجه وما عندوش كلام يبقى في بطش بقى قال لك طيب بس بقى تقليل الادب وانا اعلمك بقى ترد عليا ازاي وراح منزلين جايبين ابني عشان يبهدلوا ابني قدامي عشان راجل قليل الادب بس لكن لا تجد عندهم لا حجة ولا منطق وقت ما يتحدث رد عليه يخرج معك قضية تانية إلى أن تنتهي القضايا ولا يجد حجة لديه يبدأ يعمل إيه بقى يبطش بيك هي كده وده اللي هيحدث مع نبي الله موسى بالضبط وهي دي يعني الحكومة الفرعونية تسير بهذا الملك فقضيته في انه اراد انه يفهم نبي الله موسى ويطلعه غلطان في حقه وياكله في الكلام ويقول له عيب وما ينفعش تقول لي كده انا صاحب فضل عليك ومش عارف ايه ايه ايه لا خسران راح راجع له قضيته طب انت اول بقى ما جيت شوف اول ما جيت خليها في اللي انت قول اول ما جيت وقلت لي بقى انا رسول رب العالمين اه بقى مين بقى رب العالمين ده بقى قال فرعون قال له كده وما ربكم ايه ايه قال فرعون وما رب العالمين وما رب العالمين انت بقى بتقول لي رسول رب العالمين مين بقى رب العالمين ده دخل معاه في سكه ثانيه وهي السكه كان يبغيها نبي الله موسى ماشي يا حبيبي ماشي يا حبيبي يبقى قاعد بيتكلم معاك زي ما قلت لك كده في في في في, في قضيه يقول لك الجهاد وبتاع مش عارف ايه فتبدا تقنعه الحمار والجعش بتوع عند الدولة دول فتبدأ تقنعه اللي فيه آيات في القرآن والسنة وني وني وني وني فجأة يروح طالع لك يقول لك ايه طب النصارى كفر ولا مش كفر يا عم احنا بنتكلم في الجهاد دلوقتي ايه اللي خرجنا النصارى لا القضية خسرانة مش هعرف رد راح داخل لك في حتة تاني دخلك في 50 قضية خلاص فكده قال فرعون وما رب العالمين ما انت كنت لسه في حكايه بربيني و... وانا عملت خلاص قبل الباب ده اه دخلت معايا في قضيتي اه حلو قوي تعالى انت اول ما جيت قلت لي بقى رسول رب العالمين قول لي بقى وما رب العالمين هنا بقى خلي بالك من حاجه القران يكمل بعضه ايه بعضه وانا قلت لكم زمان ان في حاجه اسمها التفسير الموضوعي التفسير الموضوعي ده معناه ان انت اذا اردت ان تتناول موضوعا ينبغي ان تتناوله على مستوى القرآن تنظر إليه من خلال كل الآيات اللي وردت فيه في القرآن فهتجد هنا شيء السؤال هنا بإيه قال فرعون ها وما وما السؤال جه بإيه بما وما رب العالمين يبقى صيغة السؤال هنا استخدم فيها إيه ما تعال بقى الآية تانية هتلاقي السؤال مش بما قال فمن ربكما يا موسى سورة طه جه السؤال فيها بايه من يبقى هنا سأل بما وفي سورة طه سأل بايه بمن هو سأل بما ولا بمن طب ايه الفرق بينهم انا بقول لك اهو ما الفرق بينهم بين السؤال بما وبمل طيب وهو سأل بما ولا بمل ولا سأل بالاثنين ولو سأل بالاثنين سأل بالاثنين ليه يعني قال له وما رب العالمين فمن ربكم قال طب ما يكفي سؤال عن سؤال ايه الفرق بين السؤال بما ومن ويا ترى هو سأل بما ولا بمن ولا سأل بالاثنين ولو سأل بالاثنين يبقى سأل بالاثنين ليه عايز تعرف عايز تعرف يبقى ان شاء الله هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر وانا عارف ان العدد طبعا اليوم كان قليل لان معظم الناس لا تعرف او لا تعلم بعودتنا الى المساجد فليبلغ الحاضر الغائب ان شاء الله الدروس انتظمت ولن نتخلف ان شاء الله الا اذا كان هناك عذر قهري ولكن ان شاء الله سنلقاك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر ويا ريت اخواننا اللي بيحضروا هنا يحضروا يوم الثلاثاء لان يوم الثلاثاء بنفسر سوره القصص في مسجد ابي بكر اللي في الويلي وسوره القصص مكمله لسوره الشعراء عشان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك